إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم واجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله لعله سؤال صار مترددا كثيرا وصرت متعودا منكم أنني كلما سألتكم عن حالكم مع الله البعض ينكس رأسه مستحيا من الله والآخر لا يبالي بل يقول ها ادخل في الموضوع وآخر هو مغرور يقول مقصر وهو مذنب وآخر اعتقد انه مفيش فايدة هو يعيش كما يعيش فلم يعد يحاول أن يصلح نفسه اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم توبة ترضيك اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا فإن الرجل قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض أيها الأحبة في الله الأحوال كما ترون والفتن دوارة وهي في حال دورتها قد تطولك اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن قد تطالك الفتنة أو تصدمك بجهة أو أخرى فهل لديك إيمان قوي يثبتك عند ورود الفتن؟ يعصمك عند ورود الفتن تستعصم به عند ورود الفتن أيها الإخوة كما ذكرت في خطبة الأمس أننا ما زلنا لا نملك إلا الكلام أما في المواقف فيبين الخذلان وكم من موقف أخي كم من موقف مر عليك فخذلت فقلت بعده لو أن الله وفقني لكان كذا ولو أن الله وفقني لحصل كذا ولو أن الله وفقني والوقفة الليلة لما لم يوفقك الله وما ربك بظلام للعبيد لما حرمت التوفيق وبؤت بالخذلان وقفتنا الليلة أيها الإخوة مع المدارج مدارج السالكين وبعد أن انتهينا في اللقاءات الماضية من منزلة التذكر ننتقل الليلة إلى منزلة الاعتصام اللهم اعصمنا من الزلل وأصلح ما في قلوبنا من الخلل منزلة الاعتصام منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى رب العالمين ولكن هذه المنزلة خاصة جدا فإنه لا يعصم إلا من استعصم وقد أوقفتكم على هذا المعنى مرة أن الله جل جلاله الذي تعبده وتتعامل معه غني عزيز تذكرون هذين الاسمين غني وعزيز سبحانه وتعالى فهو غني لا يحتاج إلى أحد وعزيز لا يغالب فلذلك الله الملك الذي لا يحتاج إلى أحد خلق كل أحد محتاجا إليه فكل مخلوق فقير محتاج هذه في أصل الخلقة في أصل خلقتك من لوازم ذاتك أنك فقير محتاج لا تستقل بنفسك لا تقوم وحدك فلست تستطيع إلا بالله يقول ابن القيم في كتاب الفوائد لن ينتفع بنعمة العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف عند حدها فلم يتعد فوره ولم يقل هذا لي وإنما علم أنه من الله وبالله ولله فالله هو المان به ابتداء وإدامة فليس منه ولا فيه ولا به خير البتة إلا أن يريد الله به ذلك أقول تاني اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا انتبه حتى إلى هذه الفقرة الأخيرة أنه ليس منك ولا فيك ولا بك ولا لك خير البتة إلا أن يريد الله منك ذلك إلا أن يريد الله بك ذلك منك ما تنتظرش خير أبدا وفيك ما تنتظرش خير أبدا إلا أن يريد الله بك الخير قال الملك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء قال الله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك ولكن العزيز جل جلاله العزيز جل جلاله اشترط لكي يصنع بك الخير أن تؤهل نفسك للخير وأن تريد أنت الخير فيريد بك الخير قال الملك جل جلاله في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ف استطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فإيه استهدوني أهدكم افهم القضية أنت فقير محتاج ولن يكون بك خير إلا أن يريد الله لك الخير ولن يريد الله لك الخير إلا إذا أردت منه الخير قضية مترتبة كده أقول لك مثالها بس صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا قال الملك جل جلاله سبحانه العلي وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون يبقى رزقك مكتوب اتكتب لك انك هتشرب اليانسون مش مقلب اليانسون ده اتزرع فين الله اعلم اتزرع فين هنا ولا في دولة اوروبية ولا عربية الله اعلم ما اعرفش جابوه منين المهم ان اليانسون ده مين اللي زرعه وزرعه فين وجمعه ازاي ومين اللي عباه والورقة اللي فيها اليانسون دي الله أعلم مين اللي صنعها وجت منين واتعملت من أي شجرة اتقطعت امتى لكن يوم ما اتعملت الورقة دي واليانسون ده كان ربك كاتب ان ده رزق فلان ابن فلان القضية مش النظرة القريبة انك شاريه من اي دكان لا ده ممكن يكون رتب لك ربك الملك حبه بقى حبه بقى يكون الملك رتب لك عشان تشرب كوبايه اليانسون دي من 20 30 سنه من 20 30 سنه ناس بتشتغل عشان تجيب لك اليانسون ده اللي انت دفعت فيه 50 قرش ولا ربع جنيه ولا بليزه القضيه مش قضيه الشيلنج القضيه الرزق اللي ربنا سكهولك طيب لو محمد حسين نام في بيتهم كان شرب اليانسون ده ايوه اصل رزقه ادام اتكتب له انه هيشربه يبقى لازم حتى لو نام واتغطى في السرير برضه هياخد رزقه لكن انت لازم تسعى عشان تحصل على الرزق صح كده ولا لا هي دي القضية ان ربنا قدر لك الخير اه بس لازم تسعى عشان تحصل على الخير ده لازم تتحرك له في السماء رزقكم وما توعدون ثم قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ف فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه اللي في السماء بقى رزقه اللي في السماء ربنا بيقول لك كلوا من الأرض كلوا من الأرض فكذلك الهداية رزق اللهم أوسع من الخير رزقنا أصل بعض الناس بيفكروا إن الرزق الفلوس الأكل لا ده الكلام اللي أنت بتسمعه ده إيه؟ ده رزق رزق الصلاة رزق القرآن رزق الذكر رزق دي أرزاق متقسمها الله وزي ما الفلوس بتحتاج لسعي عشان تجيبها كذلك الهداية تحتاج لسعي ما عشان كده كتير من الناس اللي نقول له بطل تدخين يقول لك ادعي لي ربنا يهديني اقول له طب خلاص نام واتغطى وانا هدعي لك ربنا يجيب لك فلوس يقول لا ازاي بقى ده لازم يا عبد يا عبد اسعى وانا اسعى معاك مش ربنا قال كده لا ربنا ما قالش كده ربنا ما قالش لا قران ولا حديث قدسي يبقى ربنا قال اه انت بتالف بقى مش موضوعنا ده لكن خلاصه الكلام انك زي ما بتسعى للفلوس لازم تسعى للهدايه لازم تسعى للهدايه لازم يبقى دي سعي لازم تسعى انك تصلي لازم تسعى انك تبطل تدخين لازم تسعى انك تغض بصرك عن النساء المتبرجات الحرام ازاي لازم تسعى انك انت تبطل ذنوب ومعاصي محتاجه ايه سعي محتاجه سعي محتاجه مجهود محتاجه بذل هي دي منزله الاعتصام والاعتصام ثمراته عظيمه جدا تفرح اول ثمره من ثمرات الاعتصام الهدايه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين الهداية الهداية ثمرة الاعتصام قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب آه أخبارك مع ربنا إيه آه أنت لا أيوة أنت وأنت الصراط المستقيم تحت رجليك ولا قلبت اللهم ثبتنا على الإيمان أصل الصراط دحض مذلة دحض عارفين يعني ايه دحض مذلة اه زلقة الرجلين بتقع من عليه تلاقي انسان ماشي على الصراط شوية كده وفجأة يتزحلق يقع يقع في واحدة او يقع في واحد يضله عن سبيل الله او يقع في ارسال حرام أو يقع في معصية من المعاصي أو يقع في كذبة كبيرة مش عارف يخرج منها يقع يقع ويجي يقوم يقع زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين بقى يقوم من نقرة يقع في دحديرة كل ما يقوم يقع لأنه مش ماسك في حاجة ما تعرف الإنسان لما يبقى ماسك نقول له خليك ثابت وساعة ما ايده تفلت يقوم في حاجة يمسك فيها هي دي الاعتصام عشان كده هنقل على الثمرة الثانية بسرعة عشان تبين الأولانية الاعتصام نجاة من الفتن اللهم نجنا من الفتن يا رب اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن امرأة العزيز لما شافت جمال يوسف عليه السلام انبهرت انبهرت بجماله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك امرأة العزيز الجمال والمال والسلطة ثم فضت البيت وغلقت الأبواب يوسف يروح لمين يقول يمين يتصرف ازاي وهو عبد واللي بتأمره سيدته يعني خدام عند الست انت مقدر حجم الفتنة قد ايه قال معاذ الله ولا ادخل جوه علشان في ناس بتشتكي من السماعه اللي بره عايزين نقفلها انا شايف هنا ورا كده ممكن يجي, يجي في ناس تقاربوا لا يا سيدنا لا تصاحب احنا نعذر الناس ان عندهم امتحانات ربنا ينجح طلبة المسلمين يا رب ربنا ينجحهم ويجعلهم موفقين ربنا يعينهم ويفهمهم ويعلمهم يا رب العالمين اقفل السماعة اللي بره هيقفلها من هناك طيب احنا ممكن نبطل الدرس خالص لو الناس زعلانين يعني ربنا ربنا ينجحهم ويرزقهم ان شاء الله واجعلهم من المتفوقين الحته دي فاضيه كده خش فيها اثنين ثلاثه يخشوا كده تزاحموا تراحموا فالزحمه رحمه أنا في إن شاء الله إن شاء الله صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم الفتنة شديدة مع سيدنا يوسف عليه السلام فقال معاذ الله هي كلمة واحدة اللي قالها قال ايه معاذ الله اعوذ بالله امرأة العزيز فهمت صورت الكلمة في ايه بقى قالت ولقد راودته عن نفسه ها؟ هي دي فاستعصم فاستعصم سبحان الملك اجتمعت عليه امرأة العزيز ونساء المدينة راحت جابت له بقية السلة وبقية السلة لما كانوا بيلموها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن القصه طبعا كلكم حافظينها ما شاء الله القصه كلكم حافظينها السيد ان لما جابتهم وشافوه قالوا لا ده انت عندك حق ودي حاجه تتساب لا فصار الكيد والمكر ليس لامراه بل اه فلذلك قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصى اعترفت بالصوت العالي راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين فاستعصم استعصم اي طلب العصمه سبحان الملك خلي بالك وانتوا عارفين اني بحبكم في الله ولا مش متاكدين من الحته دي متاكدين والله بحبكم في الله لازم تصدق بقى انت مضطر تصدق بحلف لك اه بحبكم في الله لكن حاسس من جوايا من اسئلتكم من تصرفاتكم من كلامكم واتصالاتكم ان انتم مش صادقين مع ربنا في التوبه ولا في طلب العافيه من الفتن هتزعلوا مني مش مهم مش مهم المهم ان انا هفضل احبكم بالله حتى لو زعلتم لكن انا مش حريص على اني اجاملكم اطبطب عليكم انا حريص ان انتوا تدخلوا الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب سيدنا يوسف لما كانت الفتنه بالصوره اللي انت سامعها دي امراه في يدها كل شيء جمال ومال وسلطة فاضل ايه ولا حاجة جوزها عزيز مصر جوزها آه عارف ان هي اللي, اللي عملت كل ده عمل ايه يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الله يرحمه الشيخ مستهري اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين أجمعين يا رب ربنا يرحمه ويرحم الشيخ الشيخ فؤاد مخيمة الله يرحمه رحمة واسعة في مسلسل بقى وفاة العلماء والدعاء مات الشيخ فؤاد في هدوء وكان الرجل وعمره وصل كان سبعين ستة وسبعين سنة ثلاثة وستين سنة آه شعلة نشاط كل يوم في محافظة وكل يوم في مسجد ومشاء سبحان الملك نسأل الله عز وجل أن يخلفنا خيرا منه وإن كنا لا نوافق الشيخ في جميع آرائه وخصوصا كتاب العقيدة الذي نزل وكان فيه لم ينصر عقيدة السلف بل كان شبه متوقف في مسألة العقيدة أو متوجه إلى الأشعرية ولكن هذا مما يعني أخطأ فيه علماء أكبر منه فهذا لا ينقص قدره ولكن لا نتابعه على خطئه أسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأن يعلي في الجنة درجاته هو ودعاة المسلمين الشيخ الأول بقى الشيخ مستهري الله يرحمه رحمة واسعة في التفسير بقى لما كان بيقول قصة سيدنا يوسف قال بقى وجوزها قال لها استغفري لذنبك طيب يا اخويا يعني لا شلوت ولا ألم ولا بس استغفري لذنبك كتر خيرك ماشي هو ده الحال في البيوت دي الست كان في ايدها كل حاجة كل حاجة وأمرت هامل فاستعصم يعني ايه فاستعصم مش قال معاذ الله زي ما انتوا بتعملوا ادعي لي يا عم الشيخ لا وانما قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه دي نمره واحد اثنين والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن ثلاثه واكن من الجاهلين قلت لكم قضيه اليقين لما سيدنا ابراهيم سال الله كيف تحيي الموتى رب أرني كيف تحيي الموتى ربنا ما قالوش ادعيني وانا ادي لك اليقين قال خذ أربعة من الطير عمل كذلك الاستعصام يحتاج إلى عمل مش مجرد دعاء النهاردة في محنة إخواننا أسأل الله أن يفرج عنهم اللهم اكشف البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين اخواننا في فلسطين وغيرهم في بلاد المسلمين اللهم فك اسر المأسورين هؤلاء واحنا بنقول لا نملك الا الدعاء الدعاء وبس وبس لازم تعمل حاجة اول حاجة تعملها صلح نفسك يعني ما يبقاش اخوك هناك بيتذبح ويتهدم عليه بيته وانت قاعد تبص للنسوان ينفع يبقى بتخذله ما ينفعش هو هناك بيتقطع هو وولاده وانت هنا قاعد تكذب وتضحك وتهزر ان شاء الله هتيجي معانا في خطبه الجمعه مش اللي جايه اللي بعديها ان شاء الله والعنصر الاخير في الخطبه شوف بجيب لكم الاخر اهو لا تبع القضيه احسن لا موت ولا حاجه فخدوها من دلوقتي لا تبع القضيه اللهم ارزقنا حسن الخاتمه ولا تتوفنا الا وانت راض عنا لا تبع القضيه وفي هذا العنصر قصة عثمان بن مظعون وكان في جوار الوليد بن المغيرة يقول فقلت في نفسي يوما والله إن غدوي ورواحي آمنا في جوار رجل من أهل الشرك وإخواني وأهل ديني يلاقون صنوف الأذى إن هذا لنقص كبير في ديني وصلت ولا اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول وكان في جوار الوليد بن المغيرة في جواره يعني ايه يا اخي في حمايته لا في حمايته في جواره يعني في حمايته يعني لما اجي انا اقول مش انا لما يجي واحد كبير يعني ها له سلطه يقول الراجل ده تبعي خلاص ما حدش يقدر يكلمه انتهينا هو ده الجوار وكان معروف في قريش وفي العرب عشان كده الرسول قال لا اجرنا من اجرت اجرنا من اجرت يا ام ايه يا ام هاني لما اجارت رجل مشرك فخلاص لا يقتل انتهينا ولذلك من عقيدة المسلمين أن المسلمين يجير أدناهم ويجوز جوارهم اقعد بقى ربنا يهديك الشاهد أن عثمان بن مظعون كان في جوار الوليد بن المغيرة والوليد بن المغيرة كان رأس في قريش فخلاص ما حدش يبص لعثمان بن مظعون انتهينا قال فقلت في نفسي إن غدوي ورواحي آمنا في جوار رجل من أهل الشرك وإخواني وأهل ديني يلاقون الأذى إن هذا لنقص كبير في ديني فغدوت إلى الوليد فرددت عليه جواره تاني يوم راح للوليد قال له إيه أنا مش عايز جوارك وقلت أنا لا أرضى إلا بجوار الله عز وجل فقال الوليد يا ابن أخي هل آتاك أحد من قومي قلت لا فنعم الجوار جوارك ولكني لا أرضى إلا بجوار الله عز وجل قال يا ابن أخي كما أجرتك علانية فاردد علي جواري علانية قال له أنا لما جيت أجيرك وقفت في الكعبة وقلت يا ناس عثمان بن مظعون في جواري فأنت عايز ترد علي جواري تعالى ها للكعبة قال فمضيت معه إلى الكعبة وقريش يجلسون في نواديهم فنادى وقال يا معشر قريش إني كنت قد أجرت عثمان ثم جاء يرد علي جواري فقلت نعم نعم الجوار جوارك وإني لا أرضى إلا بجوار الله عز وجل ثم انصرف الوليد بن المغيرة وعثمان بن مظعون فوجد عثمان حلقة من قريش فيهم لبيد الساحر فقال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل فقال عثمان صدقت قال لبيد وكل نعيم لا محالة زائل فقال عثمان كذبت نعيم أهل الجنة لا يزول فغضب لبيد وقال يا معشر قريش متى كان يؤذى جليسكم إن هذا لحدث فيكم فقام رجل من المشركين وقال هذا سفيه في سبهاء معه فارقوا ديننا فلا عليك منه فرد عليه عثمان حتى علت أصواتهما فقام الرجل فلكم عثمان في عينه فخضرها ده لبنية في عينه ورمت عينه فقام الوليد بن المغيرة وكان قريبا يسمع وقال يا ابن أخي والله لقد كان إن كانت عينك لغنية عما أصابها وإن كنت لفي جوار منيع فقال عثمان خلي بالك بقى من النقطة دي لا والله بل إن عيني السليمة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر لا تبع القضية بعضنا باع القضية خلاص بعد الشعللة بقت الأمور عادي بقى بيتفرج زي أفلام عبد الحليم حافظ يتفرج وخلاص ويشوف وياكل ويشرب ويكوي وينام عادي عادي وزبادي آه بقت الحياة عادية خالص لا ما تبقاش عادية انت ممكن بكرة تلاقيهم على بابك نسأل الله العافية وتمام العافية ودوام العافية اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب الشاهد نرجع إلى أصل قصتنا أن يوسف عليه السلام لما استعصم استعصم بعمل لا بمجرد قوله معاذ الله بل قال ربي ها السجن أحب إلي مما يدعونني إليه آه يا من تفر من السجن إلى جهنم السجن أرحم صح يا مناس بيضحي بدينه خوفا من السجن يضحي بدينه دفعة دفعة هذا يوسف يقول السجن أحب إلي بحبه السجن لأنه يكره الزنا هي دي القضية هو ده الفرق بينك وبينه قال يا رب برش السجن أحب إلي من حرير الزنا يا رب
ليلة السجن الحمراء أحب إلي من حرير الزنا عندك كده هو ده الكلام إن المعصية ولا الطاعة طبعا بالأونطة لا طبعا الطاعة بحبها أحب إلي طبعا طبعا طبعا خالص لكن سيبك من الأونطة في الحقيقة بقى في المواقف بيبان الكذاب من الصادق اللهم اجعلنا صادقين فالاعتصام بالله نجاة من الفتن انك تعتصم به لان بعض الناس يعتمد على قوته فتو حضرتهم سايق نفسه عامل فيها بطل اتفضل يا اخي
سؤال احد الاخوه بيقول يا شيخ انا مبتلى بالشكوك او الشك اللي هو بيقول موسوس يعني واحس ان انا في عذاب هل هذا المرض نادر منه الشفاء اي هل برئ منه غيري كثر الكلام في قضيه الوسوسه وهي يبتلى بها كثير من الناس بس اول مره اشوف واحد مهزوم بالطريقه دي آه، مرض الوسوسه مرض تافه والشفاء منه سهل جدا وميسور وانا اقول دائما انه انما يبتلى بالوسوسه الفراغ العالم الفاضيه اللي دماغه فاضيه وقلبه فاضي ووقته فاضي هو اللي مبتلى بالوسوسه لكن اللي مشغول يوسوس ازاي هي دماغه مليانه يجي له وسوسه منين فانت بتريد بالوسوسه لانك فارغ ثم هل شفي منه احد والشفاء منه نادر مين اللي قال كده كل اللي ابتلوا بيه بتاخد فتره ويمشي بفضل الله عز وجل بشرط انا انصحك اولا اولا ان تعتقد ان الشفاء سهل ميسور قال رسول الله إن الله صلى الله عليه وسلم إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء فله دواء عادي ودواءه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله وليسفل عن يساره ولينتهي ما تفكرش الموضوع ده أنا بسأل الأخ بتاع الوسوسة ده أنت حافظ قد إيه من القرآن؟ ابدا يحفظ القران احفظه كله من اوله لاخره واقرا كل يوم جزئين وصوم يوم ويوم وقوم الليل كنت لسه بقول لاحد اخواننا دلوقتي بيقول لي بقوم الليل ومش حاسس بحلاوه قيام الليل اقول له طب ما انت قاعد طول النهار تبص للنسوان وجاي تقوم الليل هتحس بحلاوه منين؟ مش هينفع هو هو قيام الليل يعني ان الواحد يقوم يصحى بالليل يصلي وخلاص لا لا القضيه محتاجه انك انت بالنهار تبقى صايم وقاري جزئين ومراجع جزء من المراجعه وحافظ ربع جديد وشغال في الذكر والدعاء عند الافطار وتيجي تقوم الليل تلاقي قلبك بيفيض ايمانا ورقه وحنانا القضية تبقى كده قول لي معنى كده ان انا لو ما صمتش وما قريتش ما قومش لا اقوم بس ما تيجيش تقول لي ما حسيتش عايز تحس اعمل اللي بقول لك عليه نسأل الله عز وجل ان يذيق قلوبنا حلاوة الايمان نرجع الى موضوعنا ان من ثمرات الاعتصام النجاة من الفتن والاعتصام بالله عز وجل ليس بالكلام وإنما بالفعل بالاعتقاد والفعل بالاعتقاد والفعل أن تعتقد من قلبك يقينا أنه لن يعصمك إلا الله عشان كده سيدنا يوسف قال كده وإلا تصرف عني كيدهن أصبر إليهن ثم لم يلتمس لنفسه العذر خلي بالك مش قال يا رب لو ما صرفتش عني كيدهن هقع في الحرام وابقى انا بقى عملت اللي عليا انا ما انا قلت لك يا رب اهو لا قال واكن وابقى ظالم واكن من الجاهلين اصب اليهن واكن من الجاهلين فلذلك اذا اردت ان تنجو من الفتن اللهم نجنا من الفتن فاعتصم بالله لا اعتمادا على قوتك ولا طاقتك ولا معرفتك ولا أنك ساعتها ستكون بالله لا بك بالله لا بك قلت الكلام ده مئة مرة أو أكثر من مئة ليس لليهود رب ولنا رب آخر والربان يتصارعان ونحن ننتظر النتيجة لا بل ربنا هو هو ربهم وهو الذي سلطهم هو الذي سلطهم علينا فلو أصلحنا ما بيننا وبينه لمكننا من رقابه القضية محلولة بس انت صلح الشاهد أن من ثمرات الاعتصام النجاة من الفتنة يبقى كانت نمرة واحد الهداية والثانية النجاة من الفتن الثالثة صدق التوبة ثالث ثمرة من ثمرات الاعتصام صدق التوبة بتتوب وترجع ثاني يوم صح ولا في نفس اليوم في نفس اليوم وتتوب وترجع تاني وتتوب وترجع تاني وبتقول عايز اتوب وما بتتوبش ليه لانك مستني الشيخ محمد عايز اساله عايز اقعد معاه ساعه نتكلم في مشكلتي عايز حل المشكله اعمل ايه ويقول لك اعمل كذا وكذا وتفكر وتفكر انت ان كذا وكذا ده هو اللي هيعصمك لكل دي اسباب يا ابني ومش الاسباب اللي بتعمل ليتعلق قلبك بمسبب الاسباب قال الملك قال الله الملك ذو الجلال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا ها؟ وأصلحوا ها؟ واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين يبقى إلا الذين تابوا ها وأصلحوا ها واعتصموا بالله أربعة وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين يبقى واحد تابوا قول تبت قول تبت من ايه لا انا قلت لكم قبل كده وهنا في المسجد ده وفي القعده دي ما تخليش حد يضحك عليك يقول لك تبت تقول وراه تبت وخلاص لا كده انا بضحك عليك وانت بتضحك على نفسك تبت وخلاص لا تبت من ايه من كل حاجه كذاب وقليل ادب مفيش حاجه اسمها من كل حاجه لانك ما استحضرتش في ذهنك كل حاجه انا عايزك انت هتسالوا مني طيب انا اسف بس بحبكم في الله خايف عليكم اصل تبت من ايه من كل حاجة الكلام ده ما ينفعش مع ربنا لا تبت من ايه حدد تبت من ايه من البيت اللي انت ماشي معاه النهارده ولا بتاع امبارح ها من النظر ولا من الكذب من الفلوس الحرام اللي انت بتاكلها ولا من المواعيد اللي انت بت- بتخلفها تبت من ايه حدد تبت من النوم عن صلاة الفجر ولا من تضييع صلاة الظهر بجماعة تبت من ايه يبقى لما تقول تبت اقف قبل ما تقول وفكر وحدد وقرر لكن تبت تبقى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إلا الذين تابوا أنا هسكت لحظة دلوقتي وكل واحد مننا يستحضر ذنب ذنب واحد بس في دماغه وهنتوب منه دلوقتي ينفع؟ في واحد يقول أنا ماليش ذنوب يبقى هو ده ذنبه إنه يفكر إن ماليش ذنوب اللهم تقبل توبتنا إلا الذين تابوا وأصلحوا تبت طيب انت عارف دلوقتي تبت من ايه تحتاج تصلح بقى تابوا وايه اه مش كلام بقى اصلح يعني ايه يعني مثلا واحد دلوقتي من من اللي من اللي, من اللي معانا حاط في دماغه ان هو تاب من النظر الى المتبرجات مثلا مثلا يعني الذنب المشهور في اليومين دول حاط في دماغه انه يتوب منه يبقى عشان اصلح ابعد عن المكان اللي فيه اللي فيه نساء ابعد بقى عن الفتنه هو ده اللي الذين تابوا ايه واصلحوا ابعد عن الاختلاط بالنساء تماما عشان انجي نفسي من الفتن لكن احط نفسي في في الفتنه واقول يا رب تب عليا ما ينفعش مش انا قلت لكم المدخن لا يستجاب دعائه ليه هو يقول يا رب وسع عليا طب ربنا بيديك فلوس وانت بتولع فيها يتوب ي- يديك فلوس تاني ليه ما يديكش لو يقول يا رب اديني الصحة هو ربنا بيديك الصحة وانت بتولع فيها ما يستجيبش لك فنفس الشيء تضع نفسك في الفتنة وتقول يا رب تب عليا مش هيتوب عليك حاطط في جيبه علبة سجاير فيها عشرين سيجارة ويقول يا رب تب عليا يتوب عليك انت مصر في جيبك عشرين سيجارة اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب يبقى إلا, إلا الذين تابوا وإيه وأصلحوا يبقى اللي عايز يصلح علبة السجاير اللي في جيبك ارميها كسرها لكن لو قلت اما تخلص دي هتوب يبقى انت بتكذب على الله إلا الذين تابوا وإيه وأصلحوا واعتصموا بالله هتقول له يا رب أنا من غيرك هرجع للذنب تاني محتاج لك هتقولها زي ما سيدنا يوسف قال لها وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين من قلبك تعتصم به اعتصم به قل له يا رب ماليش غيرك أبات واصحى خيرك ما تحوجنيش لغيرك بس مش غنى من قلبك من قلبك إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب وأخلصوا دينهم لله ابدأ بقى استبدل السيئات بحسنات اشتغل أنا عايز أشاور عليك وأقول لك قريت كم جزء قرآن النهاردة استغفرت كام النهاردة كنت صايم النهاردة ولا مفطر قمت الليلة اللي فاتت كام ركعة تصدقت بكام الاسبوع ده هي دي ان تعمل مجموعة من الصالحات تحوطك فتحميك ويصرف الله عنك بها السيئات يبقى صدق التوبة في الاعتصام في الاعتصام بالله وكل ما تيجي تقول يا رب يا رب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله كل ما تلاقي نفسك ضعيف تقول يا رب كل ما تلاقي نفسك تعبت يا رب كل ما تلاقي نفسك استأت للمعاصي يا رب يا رب يا رب من قلبك يقويك وينصرك سيدنا يوسف لما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم آية الثانية إنه من عبادنا المخلصين الإخلاص اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب أيضا من ثمرات الاعتصام حماية في عافية من ثمرات الاعتصام ايه؟ يحميك ويعافيك طيب حماية في عافية قال الله الملك ذو الجلال جل جلاله العلي سبحانه وتعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ينبغي أن يكون اعتقادنا اعتقادا جازما أنه ليس في الكون شيء يجري إلا بإذن الله وأمره وقدره ومشيئته صح ولا لا قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فالله خلق الخير والشر ولكن لا ينسب الشر إلى الله تأدبا مع الله وإن كان الخير منه والشر منه ولكن لا ننسب الشر إلى الله تأدبا لكن عقيدتك إن فلان اللي مرض الذي أمرضه الله واللي شفي الذي شفاه الله اللي انكسر اللي كسره الله واللي جبر كسره اللي جبره الله اللي خلق وولد اللي خلقه الله واللي مات اللي قتله الله ده اعتقاد يقين قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير خليك حافظ الاسمين دول الولي النصير قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا هنا فنعم المولى ونعم النصير هي هي واعتصموا بالله هو مولاكم يبقى المولى النصير يبقى ليك مولى ونصير يصرف عنك شر ما قدر إذا اعتصمت به حماية في عافية وصلت ولا ترجم ولا كده طولنا بقى لسه نصلي يا شيخ ولا فاضل شويه اديك ايه 10 دقايق طيب صلى على طول صلي صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله مالك الملك والملكوت فليس في الكون كله شيء يجري بغير قدر الله يقينا صح هذا الذي يجري بقدر الله الأمر في عقيدتك في القضاء والقدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد فالعلم الله يعلم والكتابة كتبت ما في المشيئة فالله عز وجل كتب شيئا ثم لا يكون هذا الشيء إلا أن يشاء الله فيحتاج إيه مشيئة الرابعة الخلق والإيجاد أن يخلقه ويوجده لما يشاء لما يشاءه فالله عز وجل قد يقدر شيئا ثم يشاء أن يمنعه عنك الدليل حديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الدعاء والبلاء ها لا يعترجان إلى يوم القيامة البلاء نازل والدعاء طالع فالدعاء بعقيدة المسلم أن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل يعني ربنا كتب كده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ان فلان هتصدمه سيارة ولكن في الصباح هيقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات فتوق فيوقف هذا الدعاء البلاء فلا يصدم ربنا كتب دي وكتب دي واضحة ولا لا ربنا كتب ان فلان مش هيذاكر وهيسقط ولكن هيصلي ويدعو فهينجح الدعاء منع اوعى تفكر ان اه يقول لك خلاص انا هبطل مذاكره بقى وادعي لا انا كتير في الاوقات دي بقول للطلبه ما تحضروش دروس الشباب طلبه بتوع الثانوي وبتوع الجامعه ما تجوش روحوا ذاكروا انجحوا اتفوقوا صلي الصلوات في جماعه واقرا جزء من القران كل يوم وحافظ على اذكار الصباح والمساء وبس سيب الكتب الدينيه والاشرطه الفتره دي فتره الامتحانات لان سقطكم او درجاتكم القليله صد عن سبيل الله هيقولوا شوف الملتزمين من يوم ما التزم وهو بيسقط تبقى عار على الدين انا عايزكم تكونوا الاوائل فلذلك انا بقول للاخوه الشباب بتوع الثانوي وبتوع الجامعه ما تحضروش دروس في الفتره دي اقعد ذاكر وانجح وتفوق اسال الله عز وجل ان يجعل طلبه المسلمين من المتفوقين اللهم اجعلهم من الناجحين اللهم انا نسالك ان توفقهم الى ما تحبه وترضاه وتجعل ذلك زياده لهم في الدين ايه اللي ودانا عند الطلبه يا عم الدعاء اه نعم ربنا ينجحهم ويهدي لهم والديهم من ثمرات الاعتصام عشان الوقت بس رحمة تكون في كنف رحمة الله قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل الله آية جميلة أوي من آخر الآيات في سورة النساء اسمع تاني قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله الله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أنا عايزك تحسها مش تسمعها حسها يدخلهم هتدخل في رحمة فكأن الرحمة دي كنف هتدخل فيها وفضل فضل يعني ايه زيادة رحمة وإيه وفضل الله أكبر اللهم أدخلنا في رحمة منك وفضل رحمة وفضل أنا كان نفسي الكلام ده كان يجي في أول الدرس بقى عشان نقدر نفضفض إن إحنا في الغلب اللي إحنا فيه محتاجين رحمة من ربنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك رحمة رحمة من ربنا تحل المشاكل دي كلها لا مش رحمة بس وإيه وفضل الله أكبر رحمة وفضل اللهم لا تحرمنا رحمتك وفضلك يا رب فسيدخلهم في رحمة منه وفضل بس لا ويهديهم إليه صراطا مستقيما يقول ابن القيم وإذا أقبل العبد بقلبه على الله وصدق معه صدقه الله فيسيره بين عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره اللهم اجعلنا منهم يا رب فيسير العبد بين العطف واللطف العطف يمنع عنك اللي ما بتحبوش واللطف لو حصل اللي ما بتحبوش ربنا يرضيك بيه الله أكبر بقيت الأخيرة من ثمرات الاعتصام فرقة جماعة بلا فرقة قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال سبحانه وتعالى لما قال ابن نوح لأبيه ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم فالجماعة هي سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والجماعه ما كان على الحق وإن كنت وحدك الجماعة تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي وهم حبل الله واعتصموا بحبل الله اللي هم الكتاب والسنة فتبقى جماعة بلا فرقة ورحمة بلا عذاب حال الاعتصام بالله لأن بعض الناس يعتصم بالافكار يعتصم بالتخطيط والتدبير يعتصم بمن سبقه من الاسماء الكبيره والاسماء اللامعه يعتصم ويعتصم ويعتصم كل حزب بما لديهم فرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما العصمة في الكتاب والسنة ولمن تمسك بهما فتكون جماعة بلا فرقة هذا هو الاعتصام كيف نعتصم بالله هذا ما سيأتي معنا في لقائنا القادم أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الاعتصام به دون ما سواه وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله